وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وبعد اتكلمت معاكم آه، ان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هذا الطريق لابد أن نسلكه جميعا ونصل إلى نهايته والوصول لنهاية هذا الطريق بيستلزم ان احنا نقدر نتغلب على العقبات وعلى العوائق اللي بتقابلنا في الطريق وده بيستلزم ايضا ان احنا يكون لينا على الطريق معينات تساعدنا على ان احنا نتغلب على العقبات وعلى العواقب وعلى العقبات وعلى العوائق الموجودة على الطريق ومن اعظم المعينات الايمان باليوم الاخر وبحاول بقدر المستطاع بتكلم معاكم عن بعض المواقف كده في اليوم الاخر اللي اقدر من خلالها اقول لكم خدوا بالكم ان الارتباط باليوم الاخر يدفع لحاجتين الحاجة الأولانية متعلقة بعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية متعلقة بعلاقتك مع الناس علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بتزداد ارتباطا بتزداد عبودية بتزداد بعدا عن المعصية علاقة طيبة مع الناس لأن أنت عارف كويس جدا أن أغلب المواطن اللي هتقابلنا في يوم القيامة متعلقة بعلاقتي مع الناس ففي الحساب مثلا أول خصمين بين يدي الله يوم القيامة جاران كما قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يبقى الأسئلة دي أول الأسئلة اللي هتسألها عن الحقوق المتعلقة بيني وبين الناس في منزلة كاملة هنتكلم عنها اسمها منزلة القصاص متعلقة بالحقوق والمظالم اللي كانت بين الناس في الدنيا اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين منزلة آه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم واتكلمنا عن الوصف الدقيق لحوض النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت الحلقة الدرس اللي فات واحنا بنتكلم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لينا ان في ناس هتطرد من على الحوض والناس اللي هتطرد من على الحوض دي انما تطرد من على الحوض بسبب بسبب اعمال معينة وقعوا فيها سواء اعمال مع الله سبحانه وتعالى سيئة او علاقات سيئة بينها وبين الناس اتكلمت معاكم ان اول صنف هيطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يأكلون اموال الناس بغير وجه حق وضربنا له صور كثيرة جدا موجودة في مجتمعنا الناس اللي بتاكل اموال الناس بغير وجه حق الناس اللي استباحت اموال الناس آه، الموظف المرتشي اللي استباح اموال الناس ولو حد قال له حرام عليك اتق الله بيدافع عن هذا الظلم فيقول يعني انا في مره كنت في مكان ما فمعطل الورق فبيقول لي يعني يا شيخ كلك مفهوميه صباح الفل قلت له صباح النور يقول لي صباح الفل يا شيخ قلت له صباح النور قال لي صباح الفل يا شيخ قلت له اه بس ده حرام ودي رشوه وده لا يرضي الله سبحانه وتعالى وانت ازاي تقبل ان انت تدخل بيتك نار و... ها يا عم الشيخ استنى يا عم الشيخ انت هتخطب خطبه جمعه يا شيخ هو انا مش لو جيت لك بيتك هتعمل لي كوبايه شاي قلت له اه طبعا تيجي بيتي تشرفني ومش كوبايه شاي اذبح لك خروف اذبح لك حد من العيال يا سيدي قال لي طيب اهو ده تمن كوبايه الشاي اعتبرني جيت لك واديتني شوف ازاي وسوس له الشيطان وسولت له نفسه ان يستمرئ المال الحرام اللي بياخده من الناس ولما حد يقول له اتق الله اخذته العزه بالاثم ويدافع على انه ياخد مال الناس بغير وجه حق ازاي ازاي الموظف اللي قافل باب مكتبه ومعطل مصالح الناس علشان هو قاعد يفطر جوه ساعتين هو واصحابه الس- الرجال والنساء ويفطروا ويشربوا شاي معطلين مصالح الناس الدكتور اللي جاله في يوم من الايام مريض كتب له ادويه وكتب له اشياء المريض مش محتاجها لم يراعي فقر المريض ولا حاجه المريض ولكن يكتب الادويه دي علشان في بينه وبين آه، آه، آه، آه، شركات الادويه اللي بيكتب الدواء بتاعها اتفاقيه بعموله بفلوس يطلعها من المريض والمريض مش محتاج الدواء ده تقابل ربنا سبحانه وتعالى ازاي دكتور في مستشفى من المستشفيات الحكوميه الحكومه جايبه جهاز اشعه يخدم الاف المواطنين اللي داخلين المستشفى الجهاز ب 20 مليون جنيه جهاز اشعه طب انا كدكتور في المكان ده عندي مركز اشعه بره فبالتالي الناس هتيجي المستشفى تعمل الاشعه عشان هي مجانيه فانا المعمل بتاعي او معمل الاشعه بتاعي هيتعطل فاروح اكسر العدسه او اكسر حاجه في الجهاز او اعطل الجهاز علشان المعمل بتاعي يشتغل بره طب الفقير اللي مش قادر يدفع تمن الأشعة أمه 2000 و3000 و5000 جنيه وجاي ده الأمل الوحيد المستشفى الحكومي أنت إزاي استمرأت ده إزاي كدكتور تعمل ده إزاي تعمل ده وهنخاطب الشركة في ألمانيا علشان تبعت لنا قطع الغيار ويفضل ده الجهاز عطلان لمدة سنتين ثلاثة أربعة فين وفين على ما الش- ال- ال- الجهات المختصة ترجع تجيب جهاز مرة تانية أو حاجة زي كده هو ده مش أكل أموال الناس بغير وجه حق إيه النوع ده من البشر اللي الملائكة ستدفعه دفعا وتزوده زودا وتمنعه منعا من انه يصل لحوض النبي صلى الله عليه وسلم انت لا تستحق ده النوع الثاني من انواع الناس اللي يوم القيامه تتمنع من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي الناس اللي اصحاب الكبائر اللي جهروا بالكبائر الناس اللي ما تابتش منها الناس اللي والعياذ بالله كم افسدت من الاف بل من بلايين البشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث انا فرطكم على الحوض فاياكم والكبائر اياكم والنار إياكم والكبائر إياكم والنار إياكم والكبائر إياكم والنار الناس اللي اللي استمرأت والعياذ بالله الكبائر الشاب اللي في يوم من الأيام علشان عشان يكسب يعمل كافيه في مكان بعيد قوي عن الناس ويبدا ان هو يستدرج من خلال المكان البعيد قوي ده شباب مش حابين ان حد يعرف ان هو بيقعدوا في الاعداد دي وفي المكان ده هتلاقي اللي يبيع مخدرات وهتلاقي والعياذ بالله القوادين اللي يدلوا الشباب صغير شباب ثانوي شباب لسه في بداية جامعة يدلوهم والعياذ بالله على ممارسة الفواحش هتلاقي والعياذ بالله ناس علشان تكسب فلوس بتعمل كبائر كبيرة جدا ويمكن ضربت ليكم مثال الأسبوع اللي فات أنا عندي شط من الشواطئ مستأجره مثلا فأجيب راقصات عاريات وأفتح بار يتعرض فيه خمور وأعمل حفلات مختلطة ورقص وحاجات من كده كل ده علشان أكسب فلوس وعلشان أكسب فلوس أجاهر بالكبائر أجاهر بالكبائر إزاي؟ أنا ما كنت أتخيل إن حد في يوم من الأيام علشان يكسب له قرشين ثلاثة ذكرت ليكم الدرس اللي فات إن آه، آه، يعني آه، مجموعة من الشباب الصالحين نحسبهم خدوا مكان بفضل الله مكان كويس يصيفوا فيه آه، وعامة دول شباب ملتزم ودي بنات ملتزمة آه، طلعنا معاهم والحمد لله نضمن كده ان لا احنا نشوف حاجة غلط ولا حاجة وحشة وولادنا نفس القصة ابني يجي لي وهو في تانية اعدادي ويقول لي يا ابي يا ابي خير يا ابني قال لي انا رحت اشتري حاجة من السوبر ماركت في القرية السياحية دي اللي كلها مقفولة على ناس متدينة اللي واقف في السوبر ماركت يقول لي لو عايزين بنات روسيات انا ممكن اجيب لكم ارقام بنات روسيات واجيبهم لحد عندكم واوفر لكم المكان كمان اللي تقعدوا فيه معاهم ولو عايزين خمور عايزين مخدرات اجيب لكم فالاولاد قالوا لا لا ده حرام وما يرضيش ربنا فالولد يقنعهم ويحاول يقنعهم ايه المشكله ان انتوا ت... يعني آه، تجربوا وتشوفوا عجبكم كملوا ما عجبكوش ابعدوا انا مش قادر اتخيل واحد في يوم من الايام علشان يكسب هتكسب كام الف الفين عشر تلاف مئة الف مئة الف وانت بتضل شاب وبتدله على الفاحشة ايه قيمتها مئة الف ايه قيمتها وانت بتدل شاب على انه يمشي في طريق المخدرات وطريق الخمور ايه قيمتها وايه قيمتها وانت بتموت وايه قيمتها وانت داخل قبرك وايه قيمتها وانت واقف بين ايدين ربك ربك سبحانه وتعالى فالناس اللي بتعمل كبائر ما بتتوبش منها بل وبتدل الناس على الكبائر وبتدل الناس على المعاصي وبتدل الناس على الكبائر دي وبتجهر بالكبائر قدام الناس كلها فين ربنا وفين لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى الصنف الثالث من الناس لاحظوا معايا ان اكل اموال الناس بغير وجه حق يتطلب من على الحوض ودي علشان انا لما اعرف ده لا انا مش هاكل اموال الناس بغير حق انا هرد للناس اموالها انا عايز اشرب من حوض النبي انا الكبائر علاقه مع الله فما ينفعش في يوم من الايام ان انا اقع في الكبائر لان ده هيسوء علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى لان اتوب من الكبائر دي وارجع الى الله عز وجل منها عنها علشان اشرب من حوض النبي شوفوا ازاي العقيده هتغير في الاخلاقيات والسلوك مع الله ومع الناس الثالث من صنف الصنف الثالث من الناس اللي تطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ا- ا- ا- الظلمه الناس اللي بتظلم بدءا من الدوائر الضيقه الزوج اللي ظلم زوجته الحما اللي ظلمت مرات ابنها الحما اللي افسدت بيت ابنها او الزوجه اللي افسدت علاقه الزوج مع امه الداير الاوسع ذوي الارحام اللي استباحوا اموال بعض وظلموا بعض وظلموا بعض البيت بيت عيله واحده في بيت العيله تنقل كلمه من هنا لهنا وتنقل كلمه من هنا لهنا كانت النتيجه البيت كله بقى كتله نار بسبب بنت ظالمه تعمدت تنقل كلام هنا وكلام هنا لتفسد بين الناس صاحب المصنع الظالم اللي ظالم الناس اللي شغالين عنده الكفيل الظالم اللي ظالم الناس اللي تحت ايديه المسؤول الظالم اللي ظلم الناس من أسوأ الناس اللي هتطرد يوم القيامة من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي الناس اللي تعرضت لظلم الخلق الناس اللي تعرضت لظلم الخلق ظلمت الناس لما تخش محكمة من المحاكم وتبص كده على كمية الأوراق اللي متعلقة بعدد القضايا يوميا تخش كده بص الرول بتاع القضايا النهارده زي ما هم بيقولوا في 700 قضية 700 قضية يقينا فيها كل قضية فيها واحد ظالم واحد مظلوم طب وبعدين وبعدين يوم القيامة الظالم ده اللي استمرأ ظلمه وعادي بالنسبة له انه يظلم الخلق سواء كانت المظلمة بقى في عرض او مال او دم يوم القيامة يطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكعب بن عجرة يا كعب يعني إياك وإمارة السفهاء قلت يا رسول الله وما إمارة السفهاء قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي من أعانهم على ظلمهم أو صدقهم على كذبهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حوض يوم القيامة يبقى هنا الظلم وكل اللي بيشارك في الظلم هنا يوم القيامة هو مطرود من على حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مطرود من على الحوض ليه؟ لأنه شارك في يوم من الأيام في ظلم إنسان إنسان الظلم ليه؟ علشان كده الإنسان اللي بيؤمن بقى بالآخرة وبيسمع كتير عن الدار الآخرة وهو بيسمع كده عن الحوض يعرف ان المظالم سبب للطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد وهو بي- بيشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثه بعدك قال وهذه في أهل الظلم والعدوان الذين اعتدوا وظلموا الناس بغير حق دول اللي يطردوا من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الرابع من الأصناف اللي تطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي انشغلت بدنيتها فنست الآخرة فما قدمتش أعمال صالحة تؤهلها إن هي تقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ودي رسالة أنا بوجهها لكتير من الناس اللي الصبح شغال وردية أولى وردية تانية وردية تالتة وأنا ما عنديش مشكلة إنك تتعب علشان تقدر تكفي بيتك ولكن المشكلة عندنا انك بقالك عشر سنين ماشي بنفس الطريقة دي في حياتك وبنفس الاسلوب ده وانت من عشر سنين ما فتحتش مصحف من عشر سنين ما دخلتش مسجد من عشر سنين ما حافظتش على صلاتك من عشر سنين مضيع لأورادك والأذكارك من عشر سنين مضيع لحق زوجتك والأولادك في البيت ومن عشر سنين انت قاطع رحم ومن عشر سنين انت مشغول بدنيتك وبس النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول انا فرطتكم على الحوض فيقول اني لا اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها العلماء بيقولوا ايه علاقة اول الحديث باخره ليه النبي يقول في اول الحديث انا فرطتكم على الحوض ويقول بعد كده انا خايف عليكم الدنيا تتنافسوا فيها فقالوا قالوا ان التنافس على الدنيا يضيع حال العبد مع الله ويضيع حال العبد مع الناس التنافس على الدنيا اللي خلى فيه تنافس مذموم بين الناس التنافس المذموم ده اللي ادى الى والعياذ بالله الى استحلال مظالم واستحلال اموال واستحلال فده يؤدي في نهاية الحال تضييع عبادات تضييع ل- لحقوق الناس فكانت النتيجة انه يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه انا بقولها لكل المدرسين واحنا داخلين خلاص على موسم دراسة المدرس اللي في, ال- في اول اليوم في المدرسة ويخرج من المدرسة على على السنتر بتاع الدروس وشغال بقى دروس دروس دروس دروس ربنا يوسع على الجميع ولكن ما بيصليش ما بيقرأش قرآن مقصر في حق نفسه وفي حق زوجته وفي حق أولاده وفي حق أرحامه دكتور الجامعة اللي قابلني في يوم من الأيام بعد خطبة جمعة وكنت بخطب فيها عن بر الوالدين وهو بيبكي بكاء مر فبعد الخطبة جالي واتعرف عليا فبقول له انت بتبكي ليه البكاء المر ده قال لي والله انا عندي بنت مبهدلاني اخر بهدلة لدرجة والله لما بتتنرفز ممكن تبصق في وجهي فانا سألته يا دكتور يعني أول حاجة جت في دماغي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق قلت له دكتور والدك عايش قال لا والدي توفى الله عز وجل رحمه الله والدتك عايشة اه والله عايشة قلت له اخبرك ايه معاها الحمد لله يعني اه اصل هو اصل انت عارف الدراسة وانت عارف ال- الكلية وانت ع... اخبارك ايه مع والدتك قال لي والله بقالي 15 سنة ما اعرفش عنها حاجة نظرا لانشغالي في الدراسة والتدريس للطلبة والكلية والجامعة 15 سنة بسبب الدنيا ما شافش أمه 15 سنة بسبب الدنيا ما زارش أمه 15 سنة بسبب الدنيا لم يبر والدته النماذج دي من البشر اللي دنيتها شغلتها عن الحقوق الكبيرة قوي سواء كانت مع الله عز وجل أو كانت مع الناس هو ده اللي بيوصل في النهاية إلى أن يطردنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم اتنين مدرسين شغالين مع بعض في مدرسة واحدة واحد منهم ربنا موسع عليه جدا اللهم بارك يعني دروس بقى وكده بقى و- وعربيات شكلها ايه وبودي جاردات وهو داخل السنتر والتاني عايز يوصل انه يبقى زيه برضه يركب عربية زي ما هو راكب فهو ما عندوش اي اشكالية انه يقول للاولاد بكرة الجمعة تجولي ساعة صلاة الجمعة عشان اعمل لكم مراجعة يا مستر بكرة الجمعة في صلاة جمعة لا ما عنديش وقت الا ده فهو لم يكتفي بسبب الدنيا اللي عايز يوصل لها وعايز يحصلها ان هو ما يصليش الجمعة لا لا لا لا الحصة قدامه فيها 300 ولد وبنت ما يصلوش الجمعة عادي جدا مش مشكلة بنات ولكن الشباب اللي قدامه خلاص والمشكلة الأخطر إن الولد اللي قاعد قدامه طالما اتكسر في قلبه إنه يترك صلاة الجمعة مرة والتانية والتالتة خلاص هيفضل طول عمره مضيع لصلاة الجمعة فبسبب الدنيا هو ما اقتصرش على إنه يكون آه، مضيع لعبادته مع ربنا لا لا ده وبيضيع عبادات الناس مع ربنا سبحانه وتعالى الناس بتوع الدنيا اللي ممكن يقعد شغال في اليوم 24 ساعة وعلشان الدنيا نعمل اي حاجة انا ما عنديش اي مشكلة عشان الدنيا آه، اصل انا آه، ابن عمي وابن خالي سافر ايطاليا وبنى بيت خمس ست ادوار وانا لا انا هسافر ايطاليا سافر ايطاليا وبعد ما سافرت ايطاليا انا قدامي ان انا اشتغل في مطعم فيه خمور وفيه خنازير فانا ما عنديش مشكله ان انا اشتغل في الشغلانه دي خالص ايه المشكله يعني هو اهم حاجه ارجع ابني البيت اللي اربع ادوار زي ما ابن عمي وابن خالي عاملين هي دي الدنيا اللي صاحبها لما بيجري وراها لما بيجري وراها بيوصل لمرحله لمرحله انه يوم القيامه يطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ده مشكله اشكاليه احنا عندنا اشكاليات كبيره قوي في التعامل مع الدنيا وهياتي احنا هنفرد دروس كامله لمساله الدنيا والتعامل معاها ازاي يبقى اذا احنا مش بنتكلم على الدنيا في ذاتها الدنيا لا تذم لذاتها ولكن الذم بيدور او الذم او المدح بيدور حوالين تعامل الانسان معاها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ناس بسبب تحصيل الدنيا هيطرد من على الحوض يوم القيامه لان تحصيلهم الدنيا كان غلط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي لفظ صحيح قليل بعرض من الدنيا قليل ده واحد باع دينه باع دينه اغلى ما يملك باع دينه بسبب ايه بسبب انه يحصل دنيا طب انت في الدنيا كسبت الدنيا بتاعتك طب يوم القيامه على حوض النبي لا انت من المطرودين خطر جدا خطر كبير جدا ان الانسان يتعامل مع الاخره بهذه الصوره وعلى الجانب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن سمة أخيرة هنتكلم عنها في درس النهاردة وربنا يا رب يبارك في الوقت ونلحق سمة أخيرة النبي يتكلم عنها في مسألة الحوض مين اللي هيجي على الحوض مين اللي يستحق انه يشرب الحوض من الحوض لاحظوا معايا ان اللي اتمنعوا من الحوض الناس دي عملت اشياء اما بينها وبين ربنا واما بينها وبين الناس واللي هيرد برضه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجات كبيرة جدا عظيمة جدا إما في تعامله مع الله أو في تعامله مع الناس أول حاجة الناس اللي ارتبطت قوي بكتاب ربنا عز وجل قراءة وعلما وعملا وتدريسا وتعلما وتدبرا وتحاكما وشريعة الناس دي أول ناس هتقف على حوض النبي تشرب منه الناس اللي ارتبطت قوي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي أول ناس هتقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يفترقا يعني العامل بالقرآن والسنة والقرآن والسنة حتى يرد علي الحوض القرآن والسنة اللي انت عملت بيهم في الدنيا ياخدوا بإيديك عشان يوصلوك لحوض النبي صلى الله عليه وسلم اتنين الناس اللي حافظت على الطهارة بتاعتها وحافظت على صلاتها يوم القيامة يكونوا من أوائل الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث بأبي هو وأمي وروحي ونفسي يقول لنا آه، لما سألوه ازاي هتعرف أمتك من القيامة على الحوض قال إن لكل أمة سيمة يعني علامة وإن سيمة أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء والسجود يوم القيامة جبهتهم منورة من السجود إيديهم ورجليهم منورة من الوضوء أعرفهم على طول على الحوض حافظوا على الطهارة وحافظوا على الصلاة دول اللي يجوا يشربوا من حوضي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصنف الثالث ان اول الناس ورودا على الحوض يوم القيامة فقراء المهاجرين الناس المهاجرين مش اللي هاجروا من مكان لمكان وإلا يكون معنى الهجرة ضيق جدا لا لا المهاجرين اللي هاجروا من مكان لمكان أو هجروا المعصية اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه إيه، الشاب اللي اللي, اللي اتعرضت عليه بنت بتحبه جدا وعايزة تكلمه وهو قال لها إني أخاف الله هجر المعصية الشاب اللي شاف أصحابه آه، بيشربوا وبيعملوا حاجات غلط وطول ما هو أنا معاهم أنا, أنا ممكن أقع فهجرهم لله سبحانه وتعالى الشاب اللي هجر أرض المعصية وراح لأرض الطاعة الناس دي هي أول ناس ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أظن بعد حلقة النهاردة وحلقة الأسبوع اللي فات يتبين لينا كويس جدا إن مرحلة الحوض كمرحلة من مراحل الآخرة بتود... بتورينا بالفعل إن على قدر علاقتك الطيبة مع الله وعلى قدر علاقتك الطيبة مع الناس أنت هتوصل الحوض وتشرب بفضل الله تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا وأكيد شفنا من خلال الناس اللي هتطرد وهتتمنع من الحوض الناس دي قد إيه أثرت في علاقتها مع ربنا وأثرت في علاقتها مع الناس فهتطرد من على الحوض يوم القيامة هو ده المعنى المهم اللي لازم نوصل له الإيمان بالآخرة لازم يتاخد كده ويتحط في دايرة العمل علشان نقدر نقول يا جماعة الآخرة أعظم معين لينا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بفضلك يا